الخطية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وهذه السهرة وللحديث بقية لماذا يحرص الغربيون على تعرية المرأة وعلى المتاجرة بالمرأة وللأسف الشديد ورث ذلك أو انبهر بذلك بعض دعاة التنوير في بلاد العرب وبلاد المسلمين لماذا تشن الحروب تلو الأخرى على حجاب المرأة المسلمة ولماذا يزعجهم حجاب المرأة قطعة قماش كما يسميها البعض فلماذا تكون مزعجة لهم وما علاقة الاستشراق بالتنويريين الجدد في بلاد العرب وبلاد المسلمين كتاب مهم بعنوان الاستشراق الجنسي والحرب على النقاب الاستشراق الجنسي والحرب على النقاب لمؤلفه الكاتب الكبير والمفكر المعروف الأستاذ ممدوح الشيخ اليوم في هذه حلقة هذه الليلة نناقش فكرة هذا الكتاب ومدى علاقة هذا الاستشراق بدعاة التنوير الجدد والحرب المستمرة على الحجاب والتي هي مستمرة حتى هذه اللحظة وحتى اليوم ونشرف ونسعد في هذه الحلقة بضيفنا الكريم مؤلف هذا الكتاب الأستاذ ممدوح الشيخ أستاذنا الحبيب يا مرحبا أهلا وسهلا أكرمكم الله نورتنا أستاذنا ودائما نشرف ونسعد بحضرتك يعني الله يبارك فيك الله يبارك فيك وبعدين طبعا جمهور قناة الندى يحب حضرتك يا سيدي ده حب نتشرف الله يحفظك فلما اذيعت الحلقه الماضيه فالجمهور بدا يتصل بيقول لنا استاذ مدح الشيخ فين كان فين من زمان يعني كانوا يحبونك من ايام الحكمه اي نعم, نعم. من ايام قناه الحكمه فقالوا لا بالله عليكم يعني محتاجين واستاذ ممدوح الشيخ يكون موجود معانا فقلنا لهم احنا مش هنحرق المفاجاه ان استاذ ممدوح هيكون متواجد بشكل دائم باذن الله اصلا يديم عطائك وان يبارك في عمرك ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا ويعني هذه موده يعتز بها الله يحفظ. موده في الله نعم وبامل انه نتداول شيء يا رب. يكون في نفع للاسلام والمسلمين يا رب اللهم امين استاذنا الحبيب كتاب الاستشراق الجنسي والحرب على النقاب فكرة الكتاب كيف أتت الفكرة وماذا تعني ماذا يعني هذا العنوان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته وبركاته جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب وجمهور الندى له في نفسي محبة كبيرة جدا نعم. صدقا يعني وبخاصة أنه كان يطل على هذه الشاشة مع كامل التقدير لكل نعم. من يطلون نعم. عليها الشيخ نعم. أبو إسحاق الله يرحمه رحمه واسعة رحمة الله عليه وكان ممن دعموني مبكرا جدا الله. في ظهوري على قناة الحكمة نعم وكان لتزكيته دور كبير في نجاح اللهم بارك نسال الله ان يتقبل منه وان يتقبله في الصالح اللهم امين ويجعل هذه القناه في ميزان حسناته يا رب اللهم فهو الشيخ هو المؤسس الاول لها نعم. رحمه الله وظل يواظب على متابعه شاشه الندى الى ان توفاه الله نعم.
يعني الشيخ نعم. رحمه الله رحمه واسعه اخر نعم. حاجه راجعها كانت خريطه شهر رمضان الماضي نعم كان راجعها بنفسه الشيخ ووضع بعض الملاحظات رحمه الله رحمة واسعة نعم.
وحفظك الله أستاذنا الكريم اللهم أمين وتقبل منا جميعا آمين يا رب.
آمين اللهم أمين والله أنا شوف الموضوع ده هيعيدني إلى الوراء شوية في مشوار الكتابة نعم
أنا دخلت عالم الكتابة بقرار أوه.
وكان في قدر كبير من مجازفة الشباب المبكر نعم مشيئة ربنا سبحانه وتعالى لاحقا أن يرزقنا التوفيق نعم. لأنه قد تقرر ويشاء رب العزة ألا توفق يعني نعم
كنت بتابع مجلة اسمها المختار الإسلامي جميل كان بيصدرها الشيخ الحاج حسين عاشور رحمه نعم.
الله عليه نعم.
وكان ليه ملاحظات عليها برضه لأن في النهاية كان عنده خيارات سياسية ممكن أختلف معاها لكن المجلة كانت بتتعمل بإخلاص نعم.
كان مؤثر جدا مم.
فلقيت في عدد من الأعداد تقرير مترجم من الفرنسية عن إحدى المجلات الفرنسية عن الإبادة في ميانمار آه مؤلم جدا مم.
شوف بقى مع هذا الزمن كام أنا أقول لحضرتك أهو 86 ياه ما يقرب من من اكثر من 30 سنه لا انسى عنوان التحقيق الصحفي اه كان ايه العنوان مسلمو ميان مسلمو بورما ما كانش الاسم اتغير آه نعم الفرار من الموت الى الموت سبحان الله آه مع اني اظن كان لسه موجه التهجير الاخيره اللي حصل في 2017 على ما اتذكر اللي حصل فيها تهجير رهيب لمسلمي ميانمار الى بنجلاديش واندونيسيا وما شابه كان لسه ما حصلتش كانت ما حصلتش لكن كانت بدايه دخولهم بنجلاديش بدايه اه بدايه التهجير اه والتحقيق كان قصته ايه انهم هربوا من بلد يواجهون فيه الموت الى م. افقر بلد في العالم صحيح صحيح فكانت محنه مزدوجه م.
انا قرات التحقيق وشعرت بغضب غير عادي نعم ومش هقول لحضرتك وقتها اني كنت مؤطر او مؤدلج الكلام ده وانا في ثانويه عامه بالحس الانساني العادي قررت انه لازم اعمل كتاب عن القصه دي سبحان الله ولم اكن اعرف لا تاليف الكتب ولا كيف يؤلف الكتاب ولا غيره المسلمين في مواجهه مؤامرات الاباده وصدر لاحقا عام 94 صدر 94 نعم كنت حاج في الثانويه الكلام ده كان في 86 لما بدات كتابه اه اه اللهم بارك احتاج كتابه واعاده كتابه آه. وبحث عن مصادر لانه كمان المصادر قليله المصدر قليل بالظبط صح اه فلا صدر قبله كتاب اتكتب بعده لكن الكتاب ده استغرق انه يصدر سنه 94 اه اللهم بارك الله يبارك فيك هو حضرتك قلت جمله انا كتبتها اتفضل يا فندم آه عشان اراجع نفسي فيها فحضرتك قلت لا اعلم قد تكون مجازفه الشباب المبكر نعم فانا كتبتها لنفسي والله لانني يعني قدمت ثلاث اصدارات للسوق او للمكتبه فلما حضرتك قلت الكلمه دي لا كتبتها حتى اقف مع نفسي واراجع نفسي فيها واتعلم منها يعني فاذا فضيلتك الله يحفظك البصيره امين امين حضرتك كتبت الكتاب الذي هو يناقش مشكله الروهينجيه في ميانمار في هذا التوقيت كل الاقليات المسلمه الاقليات المسلمه كلها اه كل ما وصل المسلمون ومؤامرات الاباده اه صدر عام 94 ومتاح PDF online يشاء الله والله يا استاذنا الحبيب انني اقتطفت من هذا الكتاب اكرمكم الله في في اصدار لي بعنوان جروح نازفه نعم كنت نعم. اناقش فيها مشكله اربع اقليات مسلمه في العالم نعم.
الروهينجيا ومسلمو الصين اللي هو تركستان الشرقيه طبعا.
او طبعا.
شينجيانج نعم.
الان نعم.
ومسلمو فطاني في تايلاند نعم في تايلاند ثم مسلمو الفلبين نعم نعم نعم ربنا يتقبل الله يحفظك ربنا يتقبل يكرمك الله يسلم يخليك.
حضرتك فكان في فصل عن الجزائر اه عن إبادة المسلمين تحت الاحتلال الفرنسي في الجزائر مم.
والتقيت في أحد الأماكن باحث جزائري فقلت له أنا عندي كتاب كذا وعندي أمل يعني بدي نفسي أمنية كده إني أعمل منه طبعة تانية موسعة أكتر عندك مصادر خاصة بالجزائر فأعطاني سوسيولوجيا ثورة مم.
لا الكتاب متاح بي دي إف نعم.
وقتها ولا متاح ورقيا مترجم في الستينات مش موجود ده نسخة مصورة مم.
وقال لي أدعوك اقراه بعناية لأن الكتاب ده فيه مستوى تحليل مش موجود في الكتب اللي بتحقق على الأرقام والإحصاءات وكده فوجدت فصل في الكتاب مم.
بيتكلم عن الحرب على الحجاب في الجزائر مم.
ويقصد بالحجاب في الجزائر آنذاك تغطية الوجه اه وليس الحجاب كما نعرفه في التعريف الاصطلاحي اه الذي يكشف المقصود به الوجه.
النقاب نقاب نقاب نعم آه ووجدت مفاجأة معرفية وفكرية كبيرة جدا جرأة غير عادية في الرصد والتحليل فرانز فانون يتكلم كما لو كان مم.
مسلم متحمس اه في دفاعه عن البعد الديني للموضوع فقررت انه الموضوع ده يجب ان يصل الى الناس نعم.
حسبة لله اولا الله اكبر مم.
فنشرت عنه مقال في الحياة اللندنية نشر على صفحة كاملة نعم والحياة ده يذكر لإدارة الحياة مم.
انها كانت بتقدر الاشياء اللي لا قيمة معرفية عليها نعم ثم انتقلت بعد ذلك الى انه يصبح كتاب عن مم.
الاستشراق الجنسي مم.
لانه انا ربطت بينه وبين ظاهرة اول من كتب عنها هو باحث تركي اسمه ايرفين جميل تشيك مم.
وللاسف يعني مشيئة ربنا غالبة انه الدار اللي اصدرت الكتاب ده اغلقت اه و- وانا من الناس اللي في وسط صناعه النشر من 30 سنه ما شاء الله فبالاتصالات حاولت اجيبه من لبنان ومن مصر لم اصل اليه مم.
اطلاقا مم.
ناشر كان اكاديمي اصلا ومش نعم.
نعم. شاطر ف اغلقت الدار واختفى الكتاب اه فهو تاني كتاب في المكتبه العربيه بعد كتاب مترجم مم.
عن الاستشراق الجنسي ظاهره تصوير المراه العربيه والشرق العربي والنساء العربيات كآلة جنسية اه رغم أنه من ينشرون هذا هم من يدعون الحضارة مم.
والدفاع عن انه للمراه مكانها حقوق.
افضل وان وحقوق الاسلام وإلى ظلم ذلك.
المراه وان العرب ظلموا المراه وما الى نعم.
غير ذلك نعم.
نعم نعم فهذه قصه الكتاب بدءا من التعرف على فرانز فانون وصولا الى اصداره في 2014 جميل جدا آه، هنا نقطة مهمة يعني موقع الاستشراق الجنسي من تاريخ الاستشراق وهي نقطة أيضا محتاجة آه، إضاءة من حضرتك أو توضيح إيه معنى الاستشراق الجنسي تحديدا في هذا ال- في هذا السياق؟
شوف آه.
هو احنا عندنا ادبيات كتيره جدا جدا عن الاستشراق نعم و- واهتمام المسلمين بالاستشراق مستحق اه يعني في بعض الناس بتقول لك ما تهتموش بالشكل ده الموضوع مم.
لا طبعا لعبوا ادوار تاريخيه مرعبه مم.
وبعضها لم يكشف عنه حتى الآن نعم.
يعني على هامش السؤال مم.
في مستشرق أنا عرفت كتابه الأشهر قبل أن أعرف أي شيء عن حياته آه.
اسمه أرمينيوس فامبري نعم ترك للمكتبة العربية كتاب مهم اسمه تاريخ بخارى اه من الأعمال النادرة اللي مخصصة لتاريخ المدينة نعم صادفت بعد كده سيرته الذاتية مم.
أفلام المافيا آه، ب- ب- ب- أبسط منه سبحان الله مغامرات مرعبة في العالم آه.
الإسلامي وعمليات تجسس مم.
وتنكر وهرب من السلطة في أماكن كثيرة فحياته حياة الرجل النزق اللي بيقوم بدور مخرب نعم ترك للمكتبة كتاب مهم نعم نقر بهذا لكن في النهاية لحياتي وجه آخر آه.
يجب أن يرى وصولا بقى لعبد الله فيلبي وصولا إلى مم.
الشخصيات اللي اكتشفنا لاحقا إنها لعبت أدوار في سيدة كانت بتوصف بأنها ملكة العراق اه
مستشرقة بريطانية هي التي رسمت حدود العراق الحالية مم. مم.
ويكشف عن رسائلها فت- فت- فتكتشف انه العالم غير العالم والصوره غير الصوره سبحان الله مم.
الاستشراق كان مم.
وسيله مم.
اراد الغرب بها ان يفهم النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمعات المسلمه آه.
تقريبا بعد الحروب الصليبيه مباشره مم.
بدا في نواه صغيره ثم تطور نعم كان في قناعه بانه تجاره ال- ال- الغرب مع الشرق الاقصى ستمر من بلاد المسلمين مم.
حتى انه تمر من بلاد المسلمين طبعا إزاي؟
آه، لا- لا، جغرافيا جغرافيا اه مم.
يعني مم.
احد فلاسفه الحضاره الفرنسيين الش- نعم.
المشهورين مم.
له كتاب اسمه قواعد آه، لغات الحضارات هفتكر لك اسمه احنا على الهواء كده.
مم.
ترجم كذا مره كده نعم بيقول انه من الاشياء اللي حكمت مص- مصير الحضاره الاسلاميه انها معبر اه مم.
انه التجاره بين اوروبا وبين اقصى شرق اسيا مم.
حتى قبل اكتشاف الامريكتين نعم.
وكان عندنا حاجه اسمها العالم الجديد وكده مم.
بتمر من بلاد المسلمين اه وبالتالي احنا في ايدنا مفتاح مم.
زادت اهميته قلت مم.
اهميته دي مسائل تاريخيه صحيح لكن النقطة اللي حفر فيها لاحقا قناة السويس هي قلب العالم اه تشرشل يقول لك المسافة بين القاهرة وأنقرة قلب العالم مم. مم.
هذا الأمر مم.
حكم مصير المنطقة مرة بالحروب الصليبية نعم بدعوى تحرير قبر ابن الرب مم.
تعالى الله عن ذلك أعوذ علوا بالله.
كبيرا نعم ومرة لأنه في مصالح اقتصادية كبيرة مم.
حتى أنه المماليك خاضوا حرب كبيرة جدا ضد الغربيين البرتغاليين آه.
في مكان في المحيط الهندي نعم معركة ديول بحرية مم.
دفاعا عن ممر التجارة المهم في مم.
المكان ده مم.
اللي كان المماليك بيحصلوا منه على نفوذ وعوائد ورسوم وما إلى ذلك اه جغرافيا أمر تغييره صعب مم.
وأهميتنا بسبب هذا الأمر ما زالت قائمة والحملة الفرنسية جت كده اه والصراع لحد 56 العدوان الثلاثي كان نفس كده ده. مم.
الممر مم.
ده مين يمسك بيه ومين يسيطر عليه اه ولا زال حتى هذه اللحظه الصراع قائم نعم طبعا مم.
طبعا فإيه اللي حصل إنه والله يا جماعة تعالوا ندرس المسلمين دول مم.
جولة الصراع العسكري انتهت لكن لدينا فرصة مم.
إن احنا نحاول نخترق هذه المجتمعات ثقافيا وفكريا وما شابه نعم مم.
البعض قدم شيئا مفيدا لصانع القرار مم.
انه يقول له تغزو المنطقه الفلانيه لا تغزو المنطقه الفلانيه ده مكان مم.
مفيد ده مكان مضر ثقافه هذه الامه هي كذا نعم لكن كان في مدرسه كبيره في الاستشراق لعبت دور مخطط ومر- ومقصود تشويه العرب والمسلمين في الغرب اه ليه بقى مم.
لانهم ادركوا انه العداء والحقد المقدس هم الدافع الاساسي مم.
الذي سوف يبرر سياسات الغرب تجاه الشرق مم.
حتى لا يكون الكلام عاما ويظن الناس ان احنا بنطلق احكام يعني نعم.
في المطلق والفراغ كده هتكتشف انه صورة العرب والمسلمين في الثقافة الغربية على قلة المصادر مم.
كانت مشوهة جدا مثلا من المعطيات اللي في الكتاب مم.
واحدة من كلاسيكيات الأدب الإنجليزي شخصية كليوباترا اللي قدمها شكسبير مم.
في آه، مسرحيته وده حتى قبل انتشار الإسلام في المنطقة نعم لما يكون الحضارة مم.
مشرقية ذات أصول مختلفة آه، صورتها صورة المرأة الشرقية اللي اتحولت بعد كده في الثقافة الفرنسية إلى أنها آه، امرأة الترف والملذات آه.
بل أنه الأمر لم تسلم منه آه، ملكة سبأ بالقيس نعم مم.
بالقيس ملكة سبأ رسمت لها صورة بهذا الشكل مم.
في الاستشراق ال- الغربي مم.
لاحقا بقى بدأت تظهر كتب تحدد أمة معينة وتحدد ثقافة معينة بالوصف مم.
زي تركيا لكن عفوا قبل هذا يا دكتور ال- هذا الحقد ناتج عن كراهية للدين الإسلامي أم للعرب كفصيل أو كقبيلة أو كعرقية شوف وله معطيات كتير معطيات كتير لكن ما بعد الحروب الصليبية كان دافعه ديني ديني لأسباب.
مم.
أولا لأنه روابط المصالح مم.
نشأت متأخرة جدا عن هذا التاريخ آه إنه يبقى فيه تجارة بين الشرق والغرب نعم اتعلموا تجار الدول المدن في إيطاليا زي جنوة والبندقية وفلورنسا لما جم هنا مم.
أدركوا إن في صناعة أفضل آه.
وإنه في ثروة ممكن صحيح.
نستفيد بيها وكده مم.
الحاجة التانية إنه على أكتاف الإكليروس الديني نشأ الاستشراف آه ده أمر يجب أخذه في الاعتبار جدا مم.
لأن أوروبا كانت بحر من الجهل مم.
كان في فئتين بيعرفوا الكتابة والقراءة بالأساس مم.
الفئة الأولى جماعات الجماعات اليهودية لارتباطهم بالتوراة مم.
واحتياجهم للتوراة للقراءة والكتابة مم.
وده كان من أسباب صعودهم الإداري في أماكن كتيرة من العالم ال- ولا الغربي.
ولا زالوا حتى هذه اللحظة السيطرة طبعاً.
السيطرة نعم.
طبعا لكن وقتها كانوا فرخة بكشك زي ما بيقولوا في التعبير آه.
المصري آه مجتمع الأمية فيه منتشر جدا بينما في جماعة كتابها المقدس يدفعها لأن تتعلم القراءة والكتابة نعم فاستخدموا كتبة مم.
كتبة حسابات اه واستخدموا سفراء مم.
واستخدموا مترجمين مم.
ليه؟ لأنه بيعرف يقرأ على على مستوى العالم الغرب كله الغرب كله وعلى فكرة والأندلس لم تمنعهم من هذا الصعود الاجتماعي حتى درس ليه الاندلس الأندلس آه.
كان مم.
فيها يهود في مكانة مرموقة بعدد لا يحصى سبحان الله وبعضهم حاولوا اغتيال ال- الحكام اللي بيعملوا خدمتهم مم.
يعني لا يا طب اقرار دولة الأندلس أو اعتراف ال- أو التعاون بين دولة الأندلس مع اليهود كان تعاون طبيعي لإتقان الك- الك- العلمي والثقافي والكتابي كما مش ذكرت بس كده اه لأنه احنا أمة عادلة أم عادلة نعم دي حقيقة جميل الفاطميين يعني مم.
وهو استطراد كويس انه حصل آه.
الفاطميين كانوا بيحاربوا اليهود امم جدا صحيح. مم.
فطلع شاعر قال يا قوم تهودوا قد تهود الفلك امم الافلاك اللي في السماء تهودت اللي عايز يصعد في المجتمع ده يتهود نعم ده معناه ايه ليس لدينا سبب لان نفكر في اباده اليهود لا قديما ولا حديثا اه نحن نامل هدايتهم للاسلام صحيح بس صحيح اللي اغتصب وده فلسطين اللي ده- عمله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللي اغتصب فلسطين ده في حته لوحده متحيز لوحده مم.
ده غاصب ارض لكن لما تكلمني عن اليهودي في اي مكان في العالم انا اتمنى ان ربنا يجعلني سبب في هدايه واحد فيهم.
نعم واحد نعم.
بس مم.
وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم نعم.
وبالتالي المسلمين في الأندلس سمحوا بصعود اليهود في الثروة والمناصب بشكل غير عادي وحضرتك عفوا اكدت لنا على نقطه مهمه ان هي ان هذا الكلام اللي احنا بنقوله ليس لا ينطبق على السياق الذي يحدث في غزه الان او يحدث في طبعا.
فلسطين على الاطلاق طبعا نعم عشان بس طبعا.
بعض اخواننا ما يفهمناش غلط ان احنا طبعا.
بنتكلم عن ال- هؤلاء محاربون مجرمون صحيح يعني نعم.
غاصبوا أرض غاصبوا ببساطة.
أرض. نعم صحيح
آه، في المرحلة دي بقى مم.
بدأ يظهر المرحلة التالية لمرحلة التأسيس أدبيات محددة ترسم صور أكثر تفصيلا مثلا في كتاب اسمه التربية العاطفية اشتهر وقتها في الغرب كان بيستخدم وصف آه، التركية لوصف صاحبة المخور بنت نعم.
التعارف مم.
وأصبح في ربط بين ال- التركية كأنثى مم.
وبين نشاط الدعارة في الغرب اه وده وصف النهارده بنعرف في الدراسات الانسانيه انه وصف فئه بالكامل بصفه سلبيه مم.
ده وصم لانه كل امه فيها الخير والشرير نعم فما ينفعش تقول المصريه او التركيه او الجزائريه ثم تاتي بعدها مم.
بوصف سلبي آه.
آه، ال- الماركيز دو ساد وده واحد من اهم كتاب الاباحيه في التاريخ اه يعني كت- كتاباته كانت مرحلة من تاريخ الثقافة الفرنسية بيصف الغرفة الملحقة ببيت آه، آه، وارد في رواية من رواياته بيحصل فيها مم.
علاقات جنسية شاذة بأنه ال- هذه الغرفة هي الغرفة التركية اه وبدأ يتوالى بقى الأدبيات اللي من هذا مم.
النوع اللي تنتشر في الكتابات وصفوا المجتمع الشرقي بأنه مكان الملذات نعم
وأن المرأة الشرقية هي امرأة لا تجيب إلا الملذات مم.
طبعا نحن لسنا في معرض الدفاع عن نسائنا نحن طبعا.
هنا في سياق التعلم والتعليم يجوز أن نعرض هذه الوقائع رغم نعم.
علمنا بما توقعه من ظلم ب- ب- ب- بالمسلمات في كل عصر يعني مم.
لأنه من لديه الحد الأدنى من المعرفة بال- بالتاريخ المسلمين وبسيرة مم.
الرسول صلى الله عليه يكفي سيرة وسلم السيدة خديجة رضي الله عنه وارضاه سيدة وأنا دائما خديجة.
لدي هذا المثال نعم.
طبعا آه، طبعاً.
السبب أولا أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت من المال مم.
ومن الرقي الاجتماعي بمعايير مم.
عصرها قبل نعم.
أن تعتنق مم.
الإسلام ما يجعلها في سياق تاني خالص غير ما كانت فيه.
صحيح صحيح وأرادت رجلا خيرا صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد نزل عليه الوحي صلى نعم، الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم وأنا لما بشوف وصف الطريقة اللي تعاملت بها السيدة خديجة مع الرسول عليه الصلاة صلى والسلام الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي نعم.
وهو يتعبد في الغار وتحمل إليه الطعام بنفسها ايوه صحيح وهي من هي زي ما ذكرت حضرتك يعني صاحبة تستطيع المال أن ترسل والجاه عبدا اي نعم أو خادمة امم دون أن يكون في الأمر إخلال بتقديرها لزوجها صحيح لكنها كانت المرأة التي ترى الآخرة حتى بمجرد ما نزل عليه الوحي لم تفكر لحظة واحدة في أن تكون خارج هذا السياق سبحان الله امم ده معناه إيه؟ أنها امرأة تريد الآخرة نعم في مجتمع شديد المادية حتى والدنيوية ما حتى في فترة ما قبل البعثة كانت يظهر نعم.
عليها هذا الحرص الشديد نعم, نعم نعم مم.
فبالتالي ال- ال- المرأة المسلمة تشويهها بهذا الشكل الجزافي صعب لكن احنا علينا دور ان ندرك كيف يفكرون فينا وكيف آه.
يصوغون صورتنا لانه لما بيجوا عندنا بقى في اراضينا بيتصرفوا بهذا الشكل اه مم.
وستجد في الاحتلال الفرنسي للجزائر ممارسات مصدرها الرئيس قناعتهم بأنه هذه المرأة هي آلة للجنس وهذا المكان هو مكان للمسرات والاستمتاع الجنسي والشرق ليس مكانا لا للعلم ولا للتدين ولا للنجاح لكن هنا النظرة لل- للمرأة على كونها آلة للجنس هذه نظرة قاصرة على المرأة العربية ولا المرأة بشكل عام لا هم كانوا بينظروا بهذا الشكل إلى فئتين اه المرأة العربية المسلمة نعم لأن الأمر امتد إلى تركيا وطبقة العبيد وقت أن كانت تجارة العبيد موجودة اه الشركسيات وال... وال... الشرق اسيويات وما الى ذلك وقت ان كنا المجتمع فيه مساله نعم.
تجاره العبيد واقتناء الاماء اه يعني هذا لكن- بخلاف عفوا نسائهم هم لكن رغم انهم في الحقيقه في الواقع استاذنا الكريم يتعاملون مع نسائهم ايضا كانهم الات في الحقيقه يعني يتاجرون بهن ويتاجرون باجسادهن ويستخدموهن في مثل هذه الامور وان لم يكونوا قد عبروا بانهن الات في كتابتهم او كتبهم يعني هو هنا في قيد تاريخي اه انه في هذه المرحله احنا بنتكلم مثلا عن القرن ال 16 وال 17 مم.
كان المزاج الاجتماعي الاوروبي محافظ جدا بل خانق اه وده سبب من اسباب نظرتهم للشرق اه يعني مجتمعاتنا كان فيها ميزه انه ال- العلاقه أنا طبعا احنا بنتكلم هنا عن الجنس بين زوجين يعني نعم أو أو أي بين طبعاً.
رجل و- وامرأة صحيح.
يملكها ملكية مم.
كانت جائزة آنذاك مم.
فيصلها جنسيا بدون آه، مشكلة كانت حياة الناس الجنسية في الشرق لما يطلع عليها الغربي يشعر بالحرمان اه لأنه أخلاقيات الكنيسة الكاثوليكية التي أشعتها في المجتمع آنذاك مم.
كانت تدين الاستمتاع مش الاستمتاع الحرام مم. حتى الاستمتاع الحلال الذي طبعاً.
احدثه شريعه الاسلام ضيقت تدين.
عليه مم.
جدا وجعلته شيء مرزول آه.
فكان ال- الاجيال الفتيه اللي بدات تتعلم تعليم ليس آه.
كنسيا وتيجي الشرق للتجاره تنظر الى الامر باعتبار انه ده كوكب تاني اه يعني الرجل يتزوج ويتسرى القيود عليه قليله جدا في نعم.
مساله ال- الصله طالما انها رغم حلال رغم التزامه بالحدود والضوابط التي تماماً.
حددتها الشريعه اه اللي يعد مم.
ايام الصيام في المسيحيه يشفق على المسيحي اه لان المسيح التقي وانا سمعت هذا من مسيحيين نعم المسيح التقي الذي م.
يحرص على الصيام كل الفترات التي يفترض انه المسيح التقي يصومها فعلا يكون في مشقه وعنت مم.
وبالتالي التركيبه دي كانت تركيبه لا تسمح بال- باللذه الطبيعيه في طريقها الطبيعي بالقيود الطبيعيه وانما ضيقت عليها اه فجم الشرق لقوا شيء تاني اختلف الرجل مم.
يتزوج اه ما كانش عندهم تعدد المسلم يتزوج اكتر من زوجه نعم او في بعض المجتمعات كان في تعدد محدود لكن اوروبا دائما لم تكن تحب التعدد مم.
يقتني الاماء طالما انه الاقتناء مشروع والعلاقه معهم مم.
في اطار الشريعه مم.
فشعروا انه لا المجتمعات دي عايشه غيرنا خالص واحنا مذلولين بدون سبب على فكره صحيح فبداوا يبنوا خيال اه انه ما الذي يمكن ان يكون في عالم الحرام لك هل هذا وراء عفوا الأبواب.
الذي الذي جعلهم في النهايه يصلوا الى هذه المرحله ال- الغير اخلاقيه في التعامل مع المساله الجنسيه بمعنى ان الان اصبح في الغرب آه، مفيش جواز اصلا مفيش زواج اصبح آه، ال- آه، المواليد خارج آه، اطار العلاقه الزوجيه هم الاغلبيه الكاسحه في اغلب دول اوروبا هل هذا كان آه، تاصيل او بناء لما وصلوا اليه الان يعني ما تقدرش تجزم انه نقطه محدده ادت لنقطه محدده آه.
لكن هو حصل ايه م.
حصل انه الغرب بعد الثوره الصناعيه م.
التغيرات اللي حصلت فيه لا كانت مخططه ولا متوقعه مم.
ودي مهمه لفهم التاريخ نعم يعني هو الاول قال لك احنا اكتشفنا البخار آه.
عملنا المحرك البخاري اكتشفنا المحرك الاحت- الاحتراق نعم عملنا محرك الطباء في حاجه اسمها مصانع بقى في خطوط انتاج مم.
هنا بدات القريه تتنقل بالكامل للمدينه عشان يبقوا عمال مم.
التغيرات هنا لا هي ايديولوجيه ولا عقائديه ولا لها صله بالاديان لها صله بخط التجميع في المصنع مم.
فنقلت اعداد ضخمه جدا من ابناء الريف عشان يبقوا عمال مصانع في مم.
ثوره التصنيع الاول في نعم.
بريطانيا وبعدين في بقيه اوروبا دول عايزين بيوت وعائلات وعلاقات تشبعهم جنسيا وغيره فبدات تنفك الرابطه بين الجنس والدين مم. مم.
و- وفي مثل عندنا في مصر يعني هو مثل آه، ف- آه، وقح شويه بس مفيد البلد اللي محدش يعرفك فيها اعمل كذا فيها انه لما الالزام الخارجي اللي بيحصل في الريف اه ينفك من نعم.
حوالين اشخاص كتير بتبتدي سلوكياتهم تنفلت تنفرد نعم صحيح لانه جزء من الالزام الاخلاقي في الريف حتى لو كنا ضد ده نعم انه الخوف من العار والفضيحه زي الخوف من ربنا مم. احيانا فالمكونين بيكون الاتنين اشد في بعض المجتمعات نعم صحيح.
صحيح, صحيح.
بيدفع للسلوك المتحفظ طب أيوة.
انا في مجتمع ما يعرفنيش ومش محرج من حاجه ده خلاص اعمل اللي انت عاوزه اللي حصل في اوروبا غالبا في آه.
العلاقات الجنسيه مم.
انه خرجنا من المجتمعات الريفيه اللي الالزام فيها خارجي انا محرج مم.
من جاري وقريبي واللي آه.
يعرفني فانفجرت والتنظير جه متاخر على فكره ف- فوصل لمرحله الانحلال طبعا اه طبعا مم.
اه فربما يكون الملاحظه الاخيره اللي احب اقولها في ده انه اتفضل.
آه، ال- آه، ايرفين جميل شيك بينقل حاجه مهمه جدا عن فولتير مم.
بيقول انه لو لم تكن هناك مجتمعات الحريم وتعدد الزوجات في بقاع خارج اوروبا لكان على الاوروبيين ان يخترعوه مم.
هي دي الفكره اه كان زمن قاتل للعلاقه حتى الطبيعيه نعم.
بين الرجل والمراه فبدا الخيال يذهب الى هذه و- وملاحظته كمان انه بعض ال ال ال ال- التحركات الاوروبيه في اماكن اخرى ادت لنفس الشيء آه.
يعني لما يروح لقبيله في شرق اسيا مثلا وليست على دين سماوي خالص ويلاقي الراجل متجوز 19 واحده مثلا مم.
دي بالنسبه له صوره مجازيه غريبه أيوة، جدا صحيح.
شيء مختلف تماما نعم نعم والامور بتتم بيسر و- ويتزوج مره واثنين وثلاثه وعشره مم.
كانوا محتاجين لاختراعها في مواجهه الوضع الخانق اللي كان فيه.
مم. جميل جدا ذكرت حضرتك في ال- في بدايه الحلقه استاذنا الحبيب آه، شخصيه آه، فرانز فانون وذكرت ان كانت شهادته مهمه جدا ما اهميه شهاده هذا الرجل بالتحديد ولماذا حرصت على ذكرها شوف هو فرانز فانون صاحب كتاب سوسيولوجيا ثوره اللي اعتمدت اعتماد كبير على فصل من كتابه آه.
في توثيق المعركه اللي دارت داخل الاحت- الاحتلال الفرنسي للجزائر نعم على حجاب المراه المسلمه وهو اهميته لها وجوه مم.
الوجه الاول انه مش مسلم اه لانه احنا اصبحنا في مناخ ثقافي مسموم مم. مم.
بيخلينا الحقيقه نبحث دائما صحيح.
ما عن استطعنا الشهادات اللي عن شاهد خارجية.
غير مسلم أي نعم.
انه اصله مم.
متطرف واصله آه.
متشدد والى اخر مم.
الكلام الفارغ اللي ملوش صله باي منهجيه نعم فأهمية فرانز فانون أنه ليس مم.
لديه دافع عقائدي لكي يتحامل على الإدارة الاستعمارية الفرنسية أو يكون متعاطف اه
المسألة الثانية أنه شخصية كبيرة الوزن في القرن العشرين اه هو من جزر الأنتيل ودي يعني تابعة لأمريكا اللاتينية أو مم.
دولة من دول أمريكا اللاتينية جزر صغيرة يعني مم.
تعاطف مع ثورة الجزائر جدا وانتقل إلى الجزائر وعاش مم.
فيها وساند هذه الثورة مساندة كبيرة طبيب نفسي ومثقف كبير نعم يعتبر في وقته من كبار المثقفين الذين كتبوا بالفرنسية اه وفرنكفون لكنه وقف ضد فرنسا ومطامعها في الجزائر مم.
و- وقام بنفسه بأدوار مم.
كتابه سوسيولوجيا ثورة لم يشتهر بقدر المعذبين في الأرض لكنه كتاب مهم وله وجه أهمية آخر اه أنه لا يتحدث عن رأيه الشخصي مم.
ولا عن رأي مثقفين وإنما عن سلوك الإدارة الاستعمارية ال- مم.
في الجزائر مم.
سلوك دولة نعم أنا لهذا السبب عندما وقعت على النص شعرت أنه كنز مم.
انه مع كامل التقدير لكل من كتبه تستطيع ان تجد تحليلات ورصد تاريخي وكل حاجه اه وله قيمته برضه مم.
لكن انه حد يقول لك الاداره الاستعماريه في الجزائر اتصرفت بالشكل الفلاني تجاه الحجاب والنقاب مهم مم.
وفجاه تجد امامك صوره علمانيين عرب اه اقسم بالله يا دكتور انا مم.
وانا اقرا قبل نعم.
ما اوصل لمرحله الكتابه اقرا يتمثل قدامي صوره علمانيين عرب نعم.
الناس دي ازاي فكروا بنفس الطريقه اللي فكر بيها مستعمر يحتل الارض صحيح ويريد تعريه المراه الجزائريه نعم ومع مرور الزمن ده كله لسه في ناس بتفكر بنفس هي الطريقه فكرة مشتركة و... وكأن عفوا الممول واحد أو الذي يدفع آه، ال- النقود واحد آه، في ظني يعني أن الذي يمول هذه الفكرة هو هو الذي كان ينفق على الاستعمار قديما أو على الاحتلال قديما انا طبعا مش مش مش شاغلني قوي فكره التمويل قد لا يكون البعض متمول لكن مولا.
هي الفكره انه فقدان البصيره هل- سواء كان مدفوع او غير مدفوع دي كارثه صحيح لو الاتفاق مع مع حضرتك مع محتل أيوة.
في نفس الهدف وانت تزعم الاسلام يعني انت تزعم الاسلام تزعم انك تنتسب للقران وللسنه ولتعظيم رسول الله عليه الصلاه عليه والسلام الصلاه والسلام وفي الحقيقه انت فعلا تعمل على نفس الهدف وهو تعريه المراه والمتجره بجسدها أنا في حاجه استطرادات اسئلتك رائعه اه الله يكرمك الله يبارك فيك نتعلم يعني منكم بت- أستاذ العفو لا الله الله يسلمك، يخليك الله العفو يسلمك بي- حضرتك.
بتخرجنا لمساحات نعم.
الكلام فيها مفيد صحيح بياخد من وقت الحلقه نعم.
شويه بس مهم صحيح من الافكار التي عملت عليها لفتره وعندي مشروع نشرت منه كتيب صغير على امازون مش نعم.
مشهور بالعربي خالص في العالم مم.
العربي عن تاريخ التكنولوجيا العسكريه مم.
مهتم جدا بالموضوع ده التكنولوجيا العسكريه اتطورت ازاي مم.
نتيجه من النتائج اللي خرجت بيها اعتقد انها مهمه جدا وخطيره نعم يخدعك من يقول لك تقدم الغرب بالعري حتى بالمعايير الغربيه آه.
بالعري اه لم يتقدم لا بالعري طبعا مم.
دي دراسه في التاريخ بقى مالهاش مم.
دعوه لا بايديولوجيا ولا مم.
مع نعم، كامل نعم.
التقدير أي لكل نعم.
ما له صله بالاسلام ده انا اشتغلت على مراجع شغاله على تاريخ التكنولوجيا العسكريه مم.
عربي مترجمه من بالانجليزي عشان ارسم مخطط لمسار التكنولوجيا العسكريه مم.
تقدم الغرب اولا بالتكنولوجيا اه والثوره الصناعيه حصلت في بلد اسمها بريطانيا لم تفصل الدين عن السياسه يوما مم.
ولم صحيح، يحدث في صحيح.
فرنسا نعم اللي تبنت الالحاد اه طب حضرتك ازاي مم.
بالمحرك البخاري بما تلاه كل الثوره الصناعيه في الغرب بدات في بريطانيا اه وبريطانيا معروف انه التاج والقصر ظلا مترافقين حتى اليوم حتى اليوم نعم ولم تكن ثوره الحاديه زي هذه الثوره الفرنسيه صحيح صحيح المساله الثانيه انه العلم الإدارة لعب دور أكبر من كل الأيديولوجيات اه ده حاجة الناس ما تعرفهاش مم. مم.
تطورات علم الإدارة مرة تشارلز تيلور نعم وده واحد من علماء الإدارة الكبار في أمريكا قال خدوا النفط مم.
تعرف أمريكا فيها نفط افتكر ايوه مم.
خدوا ثرواتنا الطبيعية نعم خذوا أموالنا واتركوا لنا علم الإدارة سندنا أمريكا مرة أخرى سبحان الله يعني مم.
إيه؟ يعني في معطيات عقلية بعيدة عن الكفر بالله وتنحية الدين عن الحياة العامة صنعت نجاح الغرب آه.
لكن يجي علماني عربي يقول لك هي السردية كده اه
تعدد الزوجات وقف مشروع م- مسار الحضارة حجاب المرأة وقف مسار الحضارة آه، آه، منع ح- ان حريه التعبير تبقى مطلقه وان مم.
الفنان يعمل اللي هو عاوزه والاديب يعمل اللي هو عاوزه نفس المشكله وقف مسار الح- تعالوا نخلص الحاجات دي واحنا نبقى كويسين كان عفوا آه، معلش بخرج حاجه بره الموضوع العفو الله يخليك بس آه، استغربت تصريح لاحد الفنانين منذ ايام معرفش حضرتك شفته او لا كان لا، فيديو هو منتشر على لا السوشيال قول ميديا لي ممكن يكون مش آه، كويس.
فكان طلع بيقول آه، انا استغربت ان ام كلثوم اه طبعا اه طبعا حفيدتها آه، بتقول سلام عليكم أيوة.
بتقول السلام عليكم يعني هو تخيل حضرتك لو شافها بتصلي او شافها لابسه حجاب او شافها بتصوم رمضان شيء ايه مؤلم المجرم يعني يعني هو يراها إيه- وصلت لحد من ال- من التطرف الغير مقبول ان حفيدته ام كلثوم بتقول السلام عليكم
شيء مؤلم شيء مؤلم حقيقه نعم والله نعم اه انا سمعته كعناوين يعني أيوة. استاذنا الحبيب آه، الاستشراق الجنسي آه، بدأ كظاهرة في الفن التشكيلي آه، وفي الرسومات وغير ذلك ازاي انتقل بقى الى الممارسات الرسمية للاحتلال الفرنسي داخل الجزائر شوف انا عايز الاول احكي قصه اتفضل.
جمله واحده نعم.
آه، حكيها ايرفن جميل تشيك مم.
في كتابه عن آه، مصور صحفي اه ارسل الى تركيا نعم.
مراسل لجريده لندنيه فبعت صوره لبيت تركي مم.
بناء على طلب الصحيفه نفسها اه قالوا احنا عايزين شويه صور مم.
لبيت تركي وكان البيت يبدو في مظهره زي البيوت الغربيه نعم فاعادوا الصوره لصاحبها يعني ده راجل تركي غني مم.
جاب موبيليا من باريس من لندن آه.
عنده فلوس فعامل بيت زي البيت الغربي قالوا له لا مم.
احنا عاوزين البيت اللي الناس شايفاه في الصوره النمطيه اه مم.
البيت المشرقي اللي فيه مخمل والوان زاهيه وحريم و...
مم.
قال لهم مفيش حريم في البيت ده نعم فرفضوا الخروج عن الصوره النمطيه اه ده في الاعلام الصحافه اللي المفروض انها بتنقل الحقيقه فوتوغرافيا نعم هات لنا صوره توافق مم.
خيالاتنا مم.
عن البيت اللي في المشرقي سواء كان في تركيا او في العالم العربي اه وكان بيتكلم هو على انه حصل اعاده اختراع للشرق إعادة التعبير ده اختراع.
خطير آه.
اه إعادة اختراع للشر مم.
لا كما رأوه وعرفوه مم.
بل كما يتلائم مع أهدافهم وأغراضهم مم.
برزت الرغبة في الهتك مع المزيد من التوصيفات المرتجلة مم.
أو الموثقة لكن للحريم مم.
كلما زاد الحجاب سماكة ازدادت الرغبة في التلصص والهتك وانطلقت المخيلة من عنانها أكثر فأكثر والموضوع الرئيس في الاستشراق هو الجنس مم.
انت هنا بتتكلم عن صورة قرروا أن ينشروها في الغرب للمجتمعات العربية والمسلمة فقرروا أن الجنس هو محور كل شيء مم.
كانت النتيجة حاجتين خطيرين جدا نعم ظهور مصطلح أنا جعلته عنوان فرعي في الكتاب مم.
الشرق المؤنث الأبدي الشرق المؤنث الأبدي آه الشرق مؤنث إلى الأبد دي مأخوذة من خلال ده تعبير شائع جدا في الاستشراق الغربي اه حرفيته مم.
لم أغير في شيء الشرق مؤنث أبدي مم.
والغرب هو الذكر الأبدي والاستعمار هو علاقة جنسية بين ذكر وأنثى فأنا ذهلت لما قريت التعبيرات دي ولهذا السبب وكالة رويترز لما عملت موضوع تقرير مهم موضوع مهم وخ- جداً.
وخطير موضوع خطير جدا وكالة رويترز لما نعم.
عملت تقرير عن الكتاب مم.
وده كان يعني درجة من درجات التوفيق ربنا من بيها وأحمد ربنا إنها حصلت نعم.
لأنه أشاع الكتاب جدا مم.
رويترز لا تصدر تقارير عن كتب إلا نادرا يعني اه
آه، استخدمت الفكرة دي في العنوان إنه فرنسا نموذج للتمثيل الجنسي للاستعمار نعم شاع بين مثقفين م.
وسياسيين اتكلموا عن الاستعمار الفرنسي للجزائر بوصفه عملية جنسية بين ذكر وأنثى مم.
وأن الشرق خلق ليكون أنثى دائمة موضع للهتك دائما ده ايه الخيال النجس ده يعني ده دخله ايه في اي شيء سياسي او نعم.
فكري او ايديولوجي صحيح صحيح تحولنا بقى الى ايه الى انه الاداره الاستعماريه في الجزائر تستلهم هذا الكلام وده دور فرنسا فانو الحقيقه الاستثنائي مم.
انه اتكلم عن جهاز اداري ضخم جدا نعم استخدمه الفرنسيين لتوصيل الناس الى خلع الحجاب اللي هو النقاب يعني آه.
تغطيه الوجه م.
بكل الطرق نعم هو عفوا هي في المرحله دي ما كانتش مشكلتهم مع الحجاب حجاب المراه اللي هو يكشف فيه الوجه كانت المشكله مع النقاب لم يكن موجودا لم يكن موجود الحجاب اصلا لم يكن موجودا اه كان موجود النقاب بس اه شوف شمال افريقيا ده كله مم.
لعشرات السنين القريبه نعم لم تكن امراه تجرؤ على كشف وجهها سبحان الله و- وحتى لو اعتبر البعض انه تزمت مم.
في النهايه كان العرف الاجتماعي ان آه، المراه عادات لا.
مم.
اساسها ديني طبعا لسه دي لكن كانت منتشره لدرجه انه المراه اللي كشف وجهها دي ظاهره آه.
مين دي اللي كشف وجهها مم.
خد بالك ده حضرتك إزاي؟
بخلاف آه، على فكره دكتور ما يروجه دعاة أيوة.
التنوير الجديد ايوه ان لا ان العكس اللي كان موجود الله ينور عليك هم واخدين الفتره من ربما ثلاثينات القرن العشرين مم.
لما هدى شعراوي نعم خرجت رأساً. مم.
وخلعت ال- النقاب لاول مره فبدات الدنيا تروح في السكه دي لكن هو بقى بيتكلم عن حاجه تانية اه وشهاده فرانز فانزن بقول لحضرتك مهمه في طبيعه الشخص كما اشرنا مم.
قال انه مشكله من مشاكل الاداره الاستعماريه كانت ان المجتمعات تعرف من خلال اللبس اي قبل اي شيء اخر اه يعني حضرتك لما تشوف انثى قادمه مم.
اول حاجه ممكن ممكن على سبيل الاحتمال نعم.
تخليك تميزها انها لابسه حجاب اه فخلاص مسلمه مم.
تحيزت في مكان دي حاجه شغلهم جدا هم مش عاوزينها مم.
هو عاوزين الانثى التي لا يمكن تمييز هويتها الدينيه طب ايه اللي هي- وجه الاستفاده هنا؟ يعني ايه اللي انا هستفيده ان النساء كلها زي بعضها المسلمه زي اليهوديه زي البوذيه ايه المشكله يعني ايه أنا- اللي- إيه اللي أنا هيفرق هرد- معايا؟
هرد على سؤالك بسؤال آه.
بس ما تطردنيش طب لا لا ازاي بس يا استاذ ده الله حضرتك يخليك.
تسمح لنا الله- نبقى الله مع يخليك حضرتك ويبارك يعني فيك ويعزك يحفظك، الله يبارك يحفظك، فيك الله يجزاك انا بسال السؤال ده طول الوقت اتفضل يا استاذ هو ايه الميزه نعم في انه انا ما اعرفش المسلم من غير المسلم في الشارع باي معلم اه العلمانيين طول الوقت بيقولوا الحكايه دي.
صحيح انا عايز لما اشوفك في الشارع ما اعرفش انك مسلم آه.
لا من لحيه ولا نعم، جلباب ولا نعم.
كويس انا موافق على المبدا ده ايه فيس ايه اه ميزته ما- أنا- انا عاوز اشوف ده برضه عايز بس.
افهمه اه هل في تقدم اقتصادي هل في آه، لا هو في أزمة؟
حاجتين اه فيه الرغبه في تصوير المجتمعات المسلمه كما لو كانت فصلت بين الدين والشان العام نعم
ودي اه ان إن المظهر العام للمجتمع المسلم لا يعبر عن الدين عن الاسلام خالص.
اصلا خالص احبس نعم.
الدين في بيتك اه ودي رساله العلمانيه الفرنسيه طول الوقت ورساله المحافل الماسونيه لمده 200 سنه ورساله العلمانيين العرب دي مهمه جدا جدا انا ما مش يبقى- فا... انا مش يبقى- فاهم ليه يبقى الاساس ده على هذا فقس بقى كل الامثله والحروب اللي كانت على الحجاب او حتى على اللحيه او أي- حتى على الشعائر حتى على الصلوات وعلى صحيح.
الحج البيت اللي الحرام صحيح آه.
صحيح يعني ك- آه، آه، في باحث مغربي انا اقدره كثيرا وعملت عنه فيديو على قناتي رواق نعم.
ممدوح الشيخ مم.
لانه عمل ورقه بحثيه ذكيه جدا اه ليه التشابه بين افكار اليساريين العرب والمحافل الماسونيه الفرنسيه مم.
ورقه مدعومه بالمعلومات جدا يعني مم.
حسن السرات آه، لعيب هو باحث تقيل يعني مم.
و- فعملت عنها فيديو مخصوص لوحدها نعم.
كده انه يا جماعه دي لقطه ذكيه اه ده بقى اللي حصل انه يا جماعه احنا عايزين رقم واحد لا نرى الحجاب في الشارع حتى لا نميز المسلمه من غير المسلمه مم.
حجاب المراه يبدو ثابتا الى حد انه يكفي بصوره عامه لتمييز المجتمع العربي اه وبالحجاب تتعين الاشياء وتتنسق فالمراه الجزائريه في ل- في نظر الملاحظ هي تلك التي تتست- تتستر وراء الحجاب نعم وفي رغبه في اخراجها من هويتها البصريه مم.
بيقول بقى ودي المعلومه اللي احب اقراها بنصها اذا اذنت لي يعني لا اتفضل يا استاذ محمود.
بيقول ان الحجاب تحول الى معركه ضخمه اه عبأت قوى الاحتلال من اجلها اغزر الموارد واكثرها تنوعا واظهر فيها المستعمر قوه مذهله مم.
وقد بدات في الجزائر وقد بدات المعركه الحاسمه بين 1930 و 1935 نعم ذلك ان المسؤولين عن الاداره الفرنسيه في الجزائر اوكل اليهم تحطيم اصاله الشعب مهما كان الثمن اه وزودوا وزودوا وزودوا بالسلطات لممارسه تفتيت مم.
اشكال الوجود المؤهله لابراز حقيقه وطنيه من قريب او بعيد.
نعم النص نص الراجل غير المتهم بانه متعاطف معانا مم.
كمسلمين وبيتكلم بوضوح عن اداره استعماريه اه وسامحني اني باكد على نعم.
المساله دي.
مم.
دكتور احمد له راي مم.
او انا لي راي احنا احنا احد الناس صحيح ايا كان راينا له مصداقيه مم.
احنا احد الناس مم.
الاداره الاستعماريه الفرنسيه استخدمت موارد ضخمه اه حتى تحطم الحجاب في الجزائر دي توقف عندها اه وتعالى قول لي التاريخ بيتحرك ازاي مم.
مش دول قالوا احنا جايين ندخل ال- ال- الجز- البرابره عالم الحضاره مم.
الدكتور عبد الوهاب بشير الله يرحمه واتذكر هذا الرجل قت- كثيرا لان اتعلمت منه طبعا كثير طبعا استاذنا يعني بيقول انه احد الشيوخ ال- الحكماء في الجزائر لما جه الاستعمار الفرنسي شاب احمق يعني مبسوط وبيقول له جايين ي- ينشروا الحضاره قال له طب وجابوا كل البارود ده ليه؟
مم. اه السؤال بسيط صحيح، ال- الحضاره لا ينشرها البارود اه اداره استعماريه فرنسيه تهتم بكل هذا الاهتمام بحجاب المرأة الجزائرية بيقول إن الأخصائيين في المسائل التي تسمى مسائل السكان الأصليين والمسؤولين في الدوائر المختصة بالعرب نسقوا عملهم بالاستناد إلى تحليلات علماء الاجتماع وعلماء الأخلاق استندوا إلى عمل مستشرقين نعم
ناس يعرفوا المجتمعات العربية جيدا وده أهمية إنه ده جزء من دائرة أوسع هي الاستشراق في معناها العام فأخذوا النتاجات دي وبدأوا يستخدموها في تفتيت المجتمع المسلم على أرضية إيه بقى لنعمل أن تكون النساء معنا وسائر الشعب سوف يتبع مم.
دي جملة خطيرة سبحان الله لأنه الكلام ده بيقوله مم.
محمد طلعت حرب في الرد على قاسم أمين آه.
وأنا قعدت إصدار الكتاب مم.
بعد ما صدر في ال- أول قرن اه وبيقول فيه إنه يا جماعة خدوا بالكم والموضوع مش بس حجاب المرأة ولا زيها مم.
وإنما إن المجتمع كله هيمشي ورا المرأة اه هي نصف مم.
المجتمع وتربي النصف الآخر اه مم.
وبالتالي الكلام ده ليس مما نثبته نحن مم.
ال- ال- المصدر الرئيسي فرانز فانون بيقول تم العمل وفقا للصيغه المشهوره لنعمل على ان تكون النساء معنا وسائر المجتمع سوف يتبع مم. هو سبحان الله انا تذكرت ضحكت يا استاذنا لان حتى آه، الباحثين في مجال التسويق الحديث وال marketing يعني بي- بيعتمدوا الان على استهداف يكون ال target هو المراه نعم.
ان المراه هي صاحبه القرار رقم واحد في العمليه الشرائيه مش الراجل مش الزوج اللي بيتعب نعم.
او بيشقى او بيصرف او نعم.
بيجيب فلوس نعم هي صا- فعلا صاحبه القرار وبعد كده الرجل بيكون تبع يعني بيكون هو الل- هو التابع معلش سامحني في الكلام ده تمام.
حتى لو ما كانش تبع مم.
هو مين اللي بيربي الطفل؟
هي يعني احنا ربنا بيرزقنا الذريه صحيح.
حضرتك وانا وانت صحيح اللهم حد فينا بتركيبته عنده جلد يربي طفل لا لا ما عندناش الجلد مم.
تزرع فيه ميول مم.
واهواء نعم واذواق في الاستهلاك وكل شيء آه.
فاذا خطفت منا فعلا ايوه فقول على المجتمع السلام اه و- وغصب عنك عفوا هتسير وراها هتمشي وراها يعني حتى تأثيرها ان طبعاً.
لم تكن قاصده طبعاً.
للسير خلفها طبعاً.
استاذنا هنا نقطه مهمه للاسف وقت الحلقه انتهى وانا مستمتع نعم.
بالحديث الله جدا يبارك فيك لكن نعم.
لعلنا يعني وقت فضيلتك يسمح فيما بعد يكون لنا لقاء اخر باذن طبعاً.
الله عز طبعاً.
وجل آه، قضيه ال ال الصله بين ظاهره الاستشراق الجنسي و130 سنه من احتلال فرنسي للجزائر ايه الصله؟
شوف هو اصلا الفرنسيين لما احتلوا الجزائر اه كان عندهم تصورات يعني في منتهى البلاهه انه نعم.
نعم. هنضمها ودي جزء من فرنسا ومفيش حاجه اسمها الجزائر وكده لكن هو مع استمرار الوجود واستمرار المقاومه بداوا يفكروا في التفكيك الثقافي نعم وبالتالي هم لجأوا لفكره تغيير المجتمع بهذه الصوره بعد استمرار المقاومه ال- ال- المسلحه للاحتلال لفتره طويله جدا اه
حاجه من الحاجات اللي ممكن تكون اجابه ملخصه في وقت مم.
حلقه استنفد مم.
يعني والحمد لله انه كان في ما الحمد لله، ينفع الحمد لله انه آه، فرانز فانون بيتكلم عن صوره نعم.
سعاده الفرنسيين بخلع المراه للحجاب سعادة الفرنسيين بخلع بخلع المرأة امراه الحجاب.
للحجاب آه, آه نعم يعني بيذكرني أنا أنا في ظني عفوا أستاذنا عن المقاطعة والوقت لا، ضيق لا، ضيق اتفضل.
لكن أنا في ظني أن هذه السعادة كانت تفوق بكثير سرقة آه، آه، الثروات ونهب الموارد طبعا.
آه، خلع المرأة بالحجاب طبعا.
عندهم أعظم وأكبر نفوذ مستدام آه وبعضهم كان بيتكلم كلام مباشر وانا ساذهب الى مزيد من الاختصار انه الرجل الذي يملك في بيته امراه جميله ب- سواء كانت زوجته او بنته يجب ان يكون النظام الاجتماعي مصمم بشكل يجبره على كشف جمالها للناس آه بما يعني انه حتى رغبتك في ان يكون لديك مساحه الامان اللي داخل مم.
البيت اللي تقرر فيها ما تشاء مم.
و- وتحمي فيها عائلتك ليس مسموحا بها دي نعم.
رغبه في تفكيك المجتمع مش اخذ صحيح ثرواته صحيح نعم اخذ الثروات ايسر من كده بكتير أيسر نعم نعم بالتالي نحن اصبحنا امام رغبه في استح... في احتلال مستدام غير المستدام نعم يبقى باراده الناس وانا سمعت من كثير من الجزائريين مم.
انه عدد من كانوا يتقنون الفرنسيه قبل ان يذهب الاحتلال الفرنسي الى بلاده اقل من 5% ثم وصلت الى 90% بعد آه.
زواله بما يعني ان الاكراه لم يدفع الجزائريين لقبول الثقافه الفرنسيه مم.
لكن بعد رحيله حصل تاثر واتسع نطاق ال- ال- القبول لانه لم يعد هناك اكراه ولا محاوله للتفكيك مم. أستاذنا الحبيب المفكر الكبير الله الأستاذ يبارك ممدوح فيك الشيخ ويكرمك ويعزك شرفتنا نورتنا الله يبارك واستفدت فيك.
كثير من ربنا الحلقة ينفع بيك والله يخليك وانا ازعم انني يعني آه، اعمل في الصحافه وانا لا، عضو أستاذنا جمعيه يا العموميه فندم.
لنقابه الصحفيين انت استاذ لا لا, لا والله لك لكن انا فعلا عندما اجلس بين يدي استاذ ممدوح الشيخ وكانني يعني اتعلم من لحظه نعم.
صفر يعني اريد ان نعم.
اتدرب الله يبارك في هذا ال- المقام يعني فيك.
فنتطفل على حضرتك ونتعلم الله آه، يبارك ربنا يبارك في شرف حضرتك ودي شهاده يعني الله ربنا يجعلها في ميزان الله حسناتك من يسلمك.
تواضعك لا لا بالعكس لا والله الله هذه يبارك هذه فيك.
الحقيقه والله اكرمكم فاستاذنا الحبيب شرفتنا ونورتنا وشكرا جزيلا لحضرتك اكرمكم اللهم اكرمكم آمين.
السلام ال- عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة مشاهدينا الكرام لما تسمع هذا التأصيل وهذا التوضيح من أستاذنا الكبير أستاذ مدوح الشيخ في هذا السياق ما تستغربش بقى لما تشوف هذه الدعوات الحريصة جدا على هتك ستر المرأة المسلمة وعلى أن تخلع المرأة حجابها وعلى أن تخلع نقابها وعلى أن تكون عارية للأسف الشديد وأن يتاجر بجسد المرأة كما يعني يفعل البعض الآن يستخدمونها في الإعلانات يستخدمونها في الدراما يستخدمونها على أغلفة المجلات يستخدمونها على أغلفة المواقع والأعمدة الصحفية في بعض الصحف طبعا مش كلها متاجرة في الحقيقة بالمرأة وللوصول إلى هذا الهدف الذي تحدثنا عنه وأن تكون المرأة عارية مجردة فإذا تجردت المرأة من ثيابها نجح الغرب في تحقيق ما يصبو إليه أو ما يهدف إليه وهنا تكتشف العلاقة القوية جدا ما بين هذا الطرح الاستشراقي الجنسي وما بين طرح دعاة التنوير الجديد في بلادنا العربية والمسلمة لماذا تحرصون على تعرية المرأة ايه المشكلة عندكم في حجاب المرأة الذي تسمونه وتستهزئون به بتقولوا قطعة قماش ملهاش لازمة طب قطعة القماش اللي ملهاش لازمة شغالين بالكم ليها ليه وشغالين عليها الحرب 24 ساعة تقريبا في الدراما في ال ال الوسائل الصحفية والأدبية والروائية والثقافية وغير ذلك موضوع خطير ومهم لعلنا نستكمله بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة بصحبة أستاذنا الكبير أستاذ ممدوح الشيخ شرفتنا ونورتنا مرة أخرى أستاذنا وشكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة أكرمكم اللهم آمين للحديث بقية مشاهدينا الكرام نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته